السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين رسالتي اليوم بمشيئة الله إلى المجاهد المجاهد المجاهد ده اللي خد بذروة سلام الإسلام ما شاء الله عليه ده اللي وصل للسطح يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس حديث صحيح مسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل الخمسة دول الخمسة دول اسمهم عواميد هتقيم أنت عليهم الإسلام ابني بقى ابني يلا ابني اطلع بقى الأدوار الخمسة دول هتطلع الدور الاول دور الوالدين الدور الثاني صله الرحم ها الاحسان الى الجار الثاني الامانه الصدق الوفاء الاخلاص ها ها ها السطح بقى فوق ذروه التنام وخلاص الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الله عز وجل فرض علينا الجهاد في سورة الحج يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج عشان كده لما تسأل ما تقولش انا عايز اسألك سؤال ولا مؤاخذة يعني لا حياء في الدين لا لا لا في الدين كله حياء قول لا حرج في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل قبل القرآن ده وفي هذا يعني في المصحف في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس إلى آخر الآية لكن وجاهدوا في الله حق جهاده حق جهاده طيب الله تبارك وتعالى آه سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجارة تنجيكم من عذاب أليم عايز تاجر مع الله ها. تؤمنون بالله ورسوله ها. وتجاهدون احنا كلنا بنقول آمنا بالله وبالرسول والإيمان في قلبنا طافح حتى حاجة خد فيها يا سلام ده أنا الإيمان ما عندكش فكر طيب تؤمنون بالله ورسوله طب ما يلا تكمل وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ها ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله لكن الله عز وجل بيعتبر ان التجارة معاه ايمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سورة البقرة الله يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم اه بس انا يعني قتال يعني صعب شوية وممكن اموت ومش عارف على فكرة قبلها بيقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكنا فرحانين كلنا قلنا يا سلام الصيام اه جميل طبعا عشان رمضان والكنافة والقطايف ومش عارف ايه طب ما قال كتب عليكم القتال يا الذين امنوا كتب كتب عليكم الصيام اهو ها وكتب عليكم القتال اللي كتب دي كتب دي اللي فرض دي فرض دي هو الله قول لمراتك كده قومي حضري السحور تقوم تجري طب قومي حضري شنطة القتال او الجهاد هتبص لك من فوق تحت لك ايه طب ما هو اللي كتب علينا دي كتب علينا دي شوف الايه سوره البقره كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اذا ناخد بالنا من النقطه دي ان ربنا سبحانه وتعالى فارض علينا الجهاد كتب علينا الجهاد في سبيله عز وجل طيب آه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حديث في صحيح البخاري ومسلم اي العمل افضل يا رسول الله اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله طب ادي ايمانهم ها قال ثم حج مبرور ها طب وايه تاني الجهاد في سبيل الله في البخاري ومسلم في حديث تاني في البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل اي العمل احب الى الله الحديث الاولاني بيقول اي العمل افضل الحديث الثاني هنا في البخاري ومسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله اذا اخي المجاهد انت واخد باعظم شيء في الاسلام ذروة سنامه او زي ما بيقولوا الفريضة الغائبة دلوقتي الناس دلوقتي فرحانة كلها بالصوم والصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين كله بس تيجي تكلمة واحدة عن الجهاد في سبيل الله لك ازاي الله طب اصل انا بشتغل اصل تشوف بالك اصل طب العيال انا عندي عيال صغيره اصل الشاب يقول لك ايه انا شاب لسه ما اتجوزتش واللي اتجوز يقول لك انا اتجوزت ما خلفتش واللي خلف آه طب امال مين مين هربي العيال طب تعالى لي على راجل كبير كده ومخلف وعياله كبروا وخلاص قول له ها يقول لك لا اصل انت مش واخد بالك اعز الولد ولد الولد يعني ده راسم على ايه على ولد الولد يعني مفيش فايده بص يا اخي هما ثمان حاجات في سوره التوبه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حبهم آه لكن الغلط أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين شوف الآية بتقول إيه إن كانوا الثمانية دول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللي ما يرتبش أولوياته ترتيب منضبط مع الثمانية دول يبقى من الفاسقين والله في سورة الحجرات يقول بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني ترتبهم ازاي حب الثمانية دول اه انا اقول لك ما تحبهمش لكن يجي حبهم بعد حب الله ادي القرآن وحب الرسول عليه السلام ادي السنة والجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله طيب يمكن واحد يسأل ويقول يعني ايه الجهاد في سبيل الله اللي هو تقصد بيه ايه يعني القتال مثلا طب احنا دلوقتي ما فيش قتال اهو ما فيش معارك زي ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان كل سنه في غزوه وبعد كده كان في فتوحات اسلاميه وجت معارك بقى اسلاميه وكذا وكذا انا دلوقتي قاعدين اهو ما فيش عندنا قتال يبقى الجهاد خلاص خلص لا انت مش فاهم دي بقى خلي بالك يا اخي الجهاد له خمسة انواع خمسة انواع عد كده لغاية خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ايه بقى ودول يعتبروا جهاد خلي بالك ايه هما رقم واحد جهاد النفس جهاد النفس ان انا اجاهد نفسي اثنين جهاد بالنفس هذه بقى المعركة او القتال ثلاثة جهاد بالمال فلوس أربعة جهاد بالكلمة خمسة جهاد الشيطان يبقى عظمة فريضة الجهاد انها مش على ايه مش على نسق واحد مش في حاجة واحدة اخر سورة العنكبوت يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبو سبلنا مش سبيلنا مش سبيل واحد سبل يعني اكتر من سبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اه اكتر من طريقه اهي طب تعالوا ناخدهم واحده واحده جهاد النفس اه سوره يوسف وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي يعني انا عايز اجاهد نفسي على الطاعه ازاي نايم في عز صلاه الفجر نايم والنوم ساحب وبعدين سمعت الاذان او ظابط المنبه طبعا ها الصلاة خير من النوم تصدق تصدق ان الصلاة خير من النوم طب وما انا بتعمل ايه طب نايم ليه طيب يا راجل ده الكلاب والقطط في الشارع ماشية وانت نايم فوق نايم تعمل ايه على السرير يقول لك لا اصل الدنيا ايه برد مش واخد بالك انت الدنيا برد يا عم الشيخ الدنيا برد وانا اصلا من نوع بقى لما بنام انام زي شويه الملح مش واخد بالك انت اصل انا من صلاه العشاء عمال اجمع في الدفا وانت عارف بقى الدفا عفا والبرد لحاس الاسف يا عم خلص بلاش كلام مش جاب ثمنه وانت لو نايم وعمال تجمع في الدفا بتاعك وجالك اسهال هتعمل ايه هتقول لي اللي هاخد بطانيه ده انت هتاخدهم معاك وانت ماشي فخ- يعني ام محترم ام محترم كده الله يعزك صلي صلاه الفجر وبعدين يبقى خش نام وكمل نومك بقى اذا كنت هتكمل نومك مثلا جاهد نفسك شوف بقى، جاهد نفسك انك انت تقوم شوف ربنا يقول تتجافى جنوبهم سوره السجده عن المضاجع تتجافى يعني تتباعد جنوبهم عن المضاجع سراير يدعون ربهم خوفا وطمعا واحد لازق جنبه في السرير كده ونايم ومنطقه لا صلاته خير من النوم حي على الصلاه حي على الفلاح هذه اللي فيها الفلاح جاهد نفسك جاهد نفسك اخي نفسك اماره بالسوء بتقول لك بص بص في واحده ولا عايزه ولا لابسه قصيره ونسيت تلبس المشق بص بص بص ابص استغفر الله العظيم يا رب لا لا لا قل بمن يغضوا من ابصارهم اه يبقى من ايه من غض بصره عن محارم الله اورثه الله عباده يجد حلاوتها في قلبه تجد ربنا سبحانه وتعالى جعل قلبك كده فيه الحمد لله استطعت ان امسك نفسي واجاهد نفسي واعمل بوشي كده عشان ما ابصش على الحرام مجاهده فانت بتجاهد اهو بس بتجاهد ايه نفسك نفسي اماره بالسوء آه، بتقول لي انت معكش فلوس زي الناس وعربيتك تعبانه ما تغيرها طب اجيب منين يا عم مد ايدك وخد رشوه وبعدين انت راجل محترم ما تمدش ايدك وتاخد بايدك افتح الدرج وقول اللي عايز يقول له حط في الدرج انا ما باخدش بايدي وبعدين الاخر لمهم ما اصل انت مش واخد بالك ما انت برضه لما هتاخد الرشوه دي هتحسبها وتطلع الزكاه بتاعها برضه مش عارف. ايه ده ايه ده لا استغفر الله العظيم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله مطرود من رحمة الله الراشي اللي بيد والمرتشي اللي بقى- والرائش اللي بيمشي بينهم لا لا لا لا يمكن اهو ده جهاد النفس تجاهد نفسك بقى يلا ها وريني ادي واحد جهاد النفس اتنين جهاد بالنفس يعني ايه بالنفس يعني انزل بنفسي بقى اللي انا نظفتها الطهرة النظيفة اللي ما اقبلتش على المعاصي والسيئات اروح بيها علشان تموت في سبيل الله هنا بقى الله تبارك وتعالى يقول سورة التوبة وقاتلوا المشركين قاتلوا بقى دي اللي هي القتال يعني وقاتلوا المشركين كافة مد لازم كلمة مثقل ها. كما يقاتلونكم كافة يعني ايه كافة دي يعني قاتلوا المشركين آه، في جميع المجالات مجال المعركة ارض المعركة مجال الاعلام مجال الاقتصاد مجال السياسة مجال الثقافة كل دي مجالات كافة المشركين بيقاتلون كافة بي- بيقعدوا يقلسوا علينا في وسائل الاعلام بيضغطوا علينا حصار اقتصادي بيعملوا لنا تلخبطه الدماغ في ال... احنا برضو ن- نهجم عليهم بج- بجميع المجالات ده ربنا سبحانه وتعالى ما قال وهنا بقى سوره التوبه برضو ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم انفسهم لان هروح اموت نفسي واروح أ- في سبيل الله عز وجل فبيع- ببيع نفسي لله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ايه اشترى اصل اشترى دي فيها اربع حاجات اشترى دي فيها بايع واحد بيبيع ومشتري واحد بيشتري وفي بضاعة بتتباع وفي تمن بيندفع الله بيشتري وانا ببيع البضاعة جسمي طب هو مين اللي عطاهولك ما هو الله ما هو الله طب التمن ايه الجنة على فكرة الآية دي لما نزلت الصحابة فرحوا بيها وقالوا ما شاء الله يعني ربنا هيشتري مننا نفسينا ويدخلنا الجنة اه الوحيد اللي زائل مين سيدنا عمر ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق قلوا زعلان ليه قال علم الله بخلنا فعرض علينا الثمن ويعني احنا ما نطلعش الا بثمن مش بضاعته افرض قال لك هات بضاعتي اديها له يا اخي ولا مش هتديها له الا بثمن طب تدفع كام وتاخد شوف الفهم شوف الفهم ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا الجنه ثمن وفي ناس بتقول لك لا لا يا عم لا ازاي طب والعيال مين يربيها طب بعدين بقول لك ايه اصل انا الله بعدين في اتجرحت انا خبطت انا اتعورت انا مت انا اروح فين انا تروح الجنه يا حبيبي تروح الجنه ولذلك الله تبارك وتعالى وضح في سورة التوبة قال انفروا خفافا يعني ايه شبانا يلا يا شباب وثقالا يلا يا شيوخ يلا انفروا خفافا وثقالا يلا اطلعوا جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله اهو ده النوع الثاني اللي بقول لك عليه اللي هو القتال في المعركه اللي فيه بقى سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى ما من مكلوم يكلم يعني جرح يعني الجرح الا جيء به الا جاء يوم القيامه اللي انجرح ده وجرحه يدمي كلمه يدمي الجرح بتاعه يعني ها اللون لون دم والريح ريح مسك ريح مسك دمك وريحته مسك في الاخره الشهيد ده يغفر له مع اول دفق الدم وتطلع روحه زي شكة الدبوس ما يحسش بيها ويشفع في سبعين من اهله ويزوج بسبعين من الحور العين وشوف الناس النهارده تضن تقول لك لا يا عم احسن اموت ومش عارف وروح ميت على طريق سريع كان عندنا احصائيه ان السنه اللي فاتت في حوادث المرور 5000 قتيل 5000 قتيل و15000 جريح طب يا ربي دول ماتوا في في الطرق اهي يعني الناس بتموت يعني اشمعنى لما يبقى في سبيل الله نقول لا آه سبحان الله جهاد النفس اثنين جهاد بالنفس اللي هو القتال ثلاثة جهاد المال ايها المجاهد جهاد المال اللي هو ايه جهاد المال ان انا اطلع فلوسي في سبيل الله عز وجل حديث رواه الترمذي ما من عبد ينفق نفقة في سبيل الله عز وجل إلا وتكتب له بسبعمائة ضعف سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء سورة البقرة والله يضاعف لمن يشاء في قراءة والله واسع عليم هو القاعدة العامة في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لا في سورة البقرة بقى والله يضاعف لمن يشاء وفي قراءة والله يضاعف لمن يشاء بسبعمائة ضعف أي عبد ينفق نفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف تخيل والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف او خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا ازاي يعني لو تطلع مالك في سبيل الله او ده جهاد علشان كده انا بقول يلي عايز تجاهد ما تقوليش ما فيش قتال دلوقتي ما انا قلت لك الغياد مش قتال بس جاهد نفسك ثم لما يجي القتال تبقى تجاهد بالقتال لكن دلوقتي عندك جهاد بالمال اهو يلا من جهز غازيا يلا ها من جهز غازيا فقد غزا يبقى كانك غزيت طلع فلوس عشان تجهز غازي تجهزه ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا لما اخويا المجاهد يطلع وانا ليا ظروف قعدت اراعي بيته واولاده وزوجته بخير كاني بجاهد معاه بالعكس ده انت تاخد الثواب كمان زيه سبحان الله ازاي اه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من تبوك شهر رجب سنة تسعة اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لل- للصحابة اللي معاه ان بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا يا اللي معايا ولا سرتم مسيرا يا اللي معايا الا شاركوكم في الاجر اللي قاعدين في المدينة دول خدوا الثواب زيكم بالظبط حبسهم العذر وفي رواية حبسهم المرض كانوا عندهم عذر ما طلعوش او كانوا عينين ما طلعوش يبقى تاخد شوف شاركوكم في الاجر شاركوكم خدوا الثواب معاكم بالظبط وشوف الحته اللي جايه بقى يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لدعاؤهم اللام لام القسم مش لام الجر لام القسم لدعاؤهم اللي قاعدين في المدينه ما طلعوش دول انفذوا في عدونا من سلاحنا دعائهم يخش في جسم عدونا اكتر من السلاح بتاعنا سبحان الله شفت بقى يبقى اذا عندك اهو عايز تجاهد في سبيل الله يلا بالمال بالمال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وفي قرار الامام حمزه بالتقديم والتاخير فيقتلون ويق ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يبقى إذا ده جهاد بالمال إن أنا أجهز غازي وأدفع من فلوسي عشان كده احنا بنقول من فضل الله من فضل الله يا رب تكون كتبتها لنا يا رب إن احنا نقول أهو جاهدنا في فلسطين جاهدنا في الشيشان جاهدنا في أفغانستان جاهدنا في البوسنة والهرسك جاهدنا في كسوفا بإيه واحنا رحنا لا بس الحمد لله ع- اعطينا حق الاخوة ما نقولش التبرع لاخواننا المجاهدين تبرع ايه ايه تبرع دي هو التبرع يعني انا بتفضل عليه وبطلع له ده حق الاخوة وحق الجهاد جهاد النفس جهاد بالنفس اللي هو القتال جهاد المال اربعة ايها المجاهد ايها المجاهد جهاد الكلمة الكلمة دي جهاد دعوة الى الله جهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد بص الآية في سورة الفرقان الله يقول ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا سبحان الله بص كلمة جهادا كبيرا بايه بالقرآن بالدعوة بالدعوة شوف انت لما تتكلم حديث رواه الترمذي وابو داود آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر في رواية في النسائي كلمة حق عند سلطان جائر عدل او حق كلمتين خير ها لكن افضل الجهاد افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر والحديث عارفينه يقول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ها ورجل ايه قام الى امام جائر حاكم ظالم فامره فنهاه ها قال له ده حرام وده حلال ده صح وده غلط فقتله احنا نقول ايه بقى لما يموت مم. جابوا لنفسه كان عليك بايه ما كنت تقعد يا ابني في وسط بيتك ووسط مراتك ووسط عيالك يا ابني انت بتنفق في قربه مقطوعه يا ابني اسمع الكلام حق سبحانك يا رب صدق الله القائل في سوره البقره ومن الناس مش من المؤمنين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام والله ألد الخصام عشان كده سورة البقرة برضه قال ايه سيقول السفهاء من الناس يبقى ما تسمع لهمش بقى ده ما يكونوا سفهاء زيك منهم عدي عدي ما هو قالوا الكلام ده على سيدنا عاصم بن آه ابن ابي الافلح الانصاري عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري اللي كان مع العشرة في يوم الرجيع عشرة ربنا طلعهم عشرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلعهم انهم يدعوا الى الله وطلعوا عليهم 200 رامي المهم يعني كان لهم قصة فاستشهدوا وكان لهم عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري عبد الله بن طارق زيد بن الدسنة عبد خبيب بن عدي ها ولما استشهدوا العشرة ها الناس قالت ايه يا ويح هؤلاء لا هم قعدوا في بيوتهم ولا هم ادوا رسالة نبيهم يوم يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا لا لا لا ده, ده ادوا الرساله الحمد لله وخدوا الاجر والثواب وماتوا شهداء فعايزهم مش اي حد يتكلم نسمع كلامه لكن افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر ادي الدعوه الى الله تعتبر جهاد خمسه بقى الاخيره الاخيره جهاد الشيطان الشيطان مش سايبنا في حالنا مش هيسيبنا في حالنا ده حالف بالله لا يضلنا سوره صاد في اخرها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين حتى ربنا قال وأجلب عليهم بخيلك اللي هم راكبين ورجلك اللي ماشيين على رجليهم يعني كل الناس بتوعك ولا لهم قيمة يعني وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عندهم الشيطان إلا غرور تحط في دماغك لكن الشيطان عايز يوقعنا عايز يضلنا ولا, ولا أضلنهم سورة النساء ولا أمنينهم ولا امر نفر بتكون اذانا عن الام ولا امر نفر يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا فخلي بالك جاهد شيطانك وجهد شيطانك يا اختي اللي عمال يقول لك اعملي حواجبك لعن الله النميصه والمتنمصه حديث البخاري ابرد ما بين سنانك عشان تبقى كل سنه في سنتها ما سنك صغير لعن الله المتفلجات للحسن المغيرات في خلق الله حطي وش لعن الله الواشمه والمستوشمه اعملي بوستيج او اعملي باروكه لعن الله الواصله والمستوصله يلا رققي بقى صوتك عشان في رجاله بيسمعوكي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض اوعي خلي بالك وانت خلي بالك جاهد شيطانك ان الشيطان بيضلني الشيطان بيوسوس لي الشيطان عايزني امشي في الحرام الشيطان بيزين لي الحرام زين لهم سوء اعمالهم سورة التوبة سورة النمل وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون فالشيطان بايه بيزين لنا ويعد يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء الى اخره فخلي بالك من امر الايه الشيطان يبقى جهاد النفس جهاد بالنفس اللي هو القتال جهاد بالمال جهاد الكلمه جهاد الشيطان دي طرق متعدده للجهاد بس الاساس بقى الاساس فيها انها تكون في سبيل الله في سبيل الله لو انت والعياذ بالله جاهدت باي نوع من انواع الجهاد مش لله تبقى مرائي ومش هيتقبل العمل بتاعك والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ان اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة والعياذ بالله منهم بقى رجل استشهد في سبيل الله فجيء به فعرفه نعمه فعرفها مش انت اللي استشهدت وتقطعت في سبيل الله وانت اللي كذا كذا كذا ايوه ايوه ده قدامنا ايوه يا رب هذا فلان الشهيد ايوه فعرفه نعمها فعرفها قال فما عملت فيها قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت يا ستير يا رب فيقول الله عز وجل كذب ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل وقد قيل وخدت النوط وخدت ال- ال- الاوسمه وخدت الهدايا وخدت وقد قيل فامر به فسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله ولذلك في صحيح البخاري ومسلم جاء رجل للنبي عليه السلام يقول يا رسول الله ارايت الرجل يقاتل شجاعه ارايت الرجل يقاتل حميه ايوه هو كده عشان عيلتي بت- بتتعارك انا لازم انزل واضرب كسر كسير خربط خربيط بندق وبعدين اشوف الموضوع ماشي ازاي وكان ايه الموضوع ها، حميه واحدنا يا رسول الله يقاتل ليعرف مكانه عشان الناس تقول يا سلام مين اللي هناك ده يا ده ده عامل كذا كذا ما جاوبش سيدنا النبي عليه السلام على الثلاثه دول امال قال ايه بقى قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هكذا ان لازم الامر ده يكون لله تبارك وتعالى طبعا آه، الثواب عظيم جدا جدا وكبير جدا جدا ايها المجاهد انت عايز ايه احسن من الجنة عايز ايه احسن من الجنة حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم اعد الله للمجاهدين في سبيله مئة درجة ما بين الدرجة والاخرى ما بين السماء والارض ما بين السماء والارض شوف شوف ازاي بقى سبحان الله وبعدين دي ايه دي جنة الله عز وجل حديث قدسي حديث صحيح اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر وما خطر على قلب بشر آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وإن مات على فراشه فهنيا لك حتى لو مت على فراشك زي سيدنا خالد يقول والله ما في جسدي موضع إلا في ضربة رمح أو طعن ضربة سيف أو طعنة رمح وها أنا ده أموت على فراشي كما ت- تموت العير فلا نامت أعين الجبناء لكن إن شاء الله هتاخد الثواب بإذن الله تبارك وتعالى لأنك في سبيل الله عز وجل وناوي إنك أنت تجاهد بالخمس بالأنواع الخمسة لكن احذر اخي اللي مش هيجاهد اخي يلي يلي بتقول ايوه مش ما فيش الحمد لله معارك ومش عايزين نجاهد وخلينا قاعدين حلوين كده و- و- ومنايا اموت في وسط عيالي على سريري جنب مراتي اخي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وفي رواية مات ميتة جاهلية نعوذ بالله من ذلك نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته